الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يمكن سبحان الله كان من أعظم الأهداف اللي دايما بنسعى إليها إن ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويوفقنا في أمورنا ونشعر بالفعل إن ربنا سبحانه وتعالى راض عنا ويمكن خدنا في درس قبل كده كيف أتعامل مع الله سبحانه وتعالى إذا رضي عني وهنا أطرع على نفس السؤال في حالة تناقض هذه الحالة إن ممكن سبحان الله أنا بحكم بشريتي أقع في ذنب أبعد عن ربنا شوية وبالفعل ساعتها رضا ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليا وساعتها بسرعة أسأل يا ترى أعمل إيه أنا عارف إن ربنا غضبان عليا أنا ممكن إن أنا عملت ذنب وربنا غضبان عليا أحد الشباب عمل ذنب من الذنوب فسبحان الله لقى يعني لقى تعسير في الأمور اللي كان رايح يعملها لقى مشاكل كل ما يطلع من مشكلة يقع في مشكلة سبحان الله سبحان الله فقال أنا مستشعر الآن إن ربنا غضبان عليا فيا ترى كيف نتعامل مع الله إذا غضب علينا إذا غضب علينا يعني طب هو أنا إزاي أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليا إذا كنت على معصية وحرمت من طاعة ويسد بينك وبين أبواب الطاعات وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت أنت مش راضي عن ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت أنت على معصية كن على يقين أنت على معصية والأمور كلها بتغلق في وجهك ويحال بينك وبين الطاعة إذا ربنا سبحانه وتعالى هنا غضبان عليك طيب إذا أنا عرفت أن ربنا غضبان عليا ماذا أصنع كيف أتعامل مع الله الناس دايما مع غضب الله سبحانه وتعالى نوعين النوع الأول اللي عرف خلاص أن ربنا غضبان عليه فده والعياذ بالله بييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ونلاقيه بيزداد في المعصية ويزيد من المعصية ويضاعف منها خلاص ما هو يأس خلاص كل حاجة ضاعت كل حاجة خلاص بقى ما عادش لها لازمة لازمتها ايه الصلاة لازمتها ايه العبادة لازمتها ايه الطاعة وخلاص سلك طريق خلاف الطريق اللي كان ماشي عليه تماما كل ده لان الشيطان خلاص قال له ربنا غضبان عليك ويأسه من رحمة ربنا قنط من رحمة ربنا خلاص ملهاش لازمة الطاعة ملهاش لازمة العبادة ملهاش لازمة التوبة وسلك طريق غير الطريق اللي كان ينبغي ان هو يسلك يسلكه طيب النوع الثاني من الناس الذي إذا علم إذا غضب الله سبحانه وتعالى عليه كيف يصنع أول ما غضب الله سبحانه وتعالى عليه واستشعر بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه أول حاجة كان بيفكر فيها كيف يطفئ غضب الله ما هو العمل الذي به يطفئ غضب الله وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الغضب وتتحول هذا الغضب الى رضا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغضب منك اذا انت وقعت في معصية ممكن يغضب منك اذا انت تركت الطاعة عامدا متعمدا من غير عذر ولكن صدقني الرب الذي يغضب منك بسبب المعصية سرعان ما يرضى عنك اذا عدت اليه طب يا ترى هو اذا غضب الله سبحانه وتعالى ايه اللي هيحصل اه يا ساتر يا رب سؤال خطير سؤال خطير لو غضب الله سبحانه وتعالى على انسان هلك لو غضب, غضب الله عز وجل على إنسان هلك ضل شقي والعياذ بالله قال الله سبحانه وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى معنى فقد هوى أي هلك وقال ابن عباس أصابه الشقاء في الدنيا والآخرة وقال أهل العلم هوى أي هوى في جهنم اللي ربنا هيغضب عليه معناه إنه هيهوي في جهنم يوم القيامة هيضيع هيضيع صدقني كل سجارة مخدرات شربتها بسببها تهوي في نار جهنم إلا إذا تغمدك الله برحمته أو تبت إلى الله سبحانه وتعالى صدقني كل علاقة محرمة أنت بتستجلب بها غضب ربنا سبحانه وتعالى عليك وعلى هذه البنت كل موقف على موقع أو كلام في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى صدقني ربنا غضب عليك ولو غضب عليك هتشقى والله والشقاء هنا معناه شقاء الدنيا هتيجي تبحث على وظيفة الأبواب كلها مسدودة هتيجي تبحث على أمر كل حاجة مقفولة في وشك مش هتجد أبدا حد سبحان الله يفتح لك أبواب الحياة أبواب الحياة كلها تبقى مغلقة في وجهك ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اتنين لو غضب الله سبحانه وتعالى عليك كل شيء يبقى غضبان منك كل شيء كرهك كل شيء سخط عليك سبحان الله سبحان الله علشان كده ربنا قال في شأن اليهود غير المغضوب عليهم ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل غير الذين غضبت عليهم ما هي أول الآية صراط الذين أنعمت عليهم ليه ربنا قال غير المغضوب عليهم ما قالش غضبت عليهم زي أنعمت عليهم ليه لأن الله سبحانه وتعالى إذا غضب من إنسان غضب عليه كل شيء الله إذا كره إنسان كرهه كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا كره عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أكره فلان فيقاه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء فيقاه أهل السماء ثم يوضع له ذلك في الأرض ثم يوضع له ذلك في الأرض سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن التمس اسمع دي ومن التمس رضا الناس هيرضي الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ربنا لما سخط عليه كل الناس هتسخط عليه ربنا لما غضب عليه كل الناس هتغضب عليه علشان كده كان بعض الصالحين بيقول والله إنني لأذنب الذنب فأراه في خلق زوجتي ودابتي وأولادي ربنا غضبان عليا هرجع البيت هلاقي الدنيا كلها متطربقه فوق دماغي هروح الشغل هلاقي المشاكل كلها نازلة فوق دماغي ترف همشي في الشارع مشاكل ليه الكور كله من حواليك اصلا مش طايقك الكور كله من حواليك اصلا مش طايقك والله ودت السماء ان تنطبق على الارض وانت بينهما حتى تهلكك والله ودت الجبال ان تخرج من مكانها لتدكك دكه والله ودت الارض لو تبتلعك الكل هيكرهك صدقني هتلاقي العربيه بتاعتك بتعطل منك بدون سبب اصل ربنا غضبان عليك وهي سخط عليك اصلا سبحان الله هتلاقي كل حاجه غضبان عليك زوجتك غضبان عليك اهلك غضبانين عليك في الشارع غضبانين عليك في في في المكان عملك الدنيا كلها سخط عليك وغضبان عليك ليه لان ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليك طب يا ترى يا ترى ولو غضب عليا يا يا دي ملهاش حل والله اذا غضب على عبد اهلكه يهلكه في الدنيا ويهلكوا في الاخر يا جماعة يا جماعة الانبياء كل واحد منهم كان له ذنب وذنب لله مش لنفسه هيجي يوم القيامة خايف جدا مرعوب جدا ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله سيدنا ابراهيم ثلاث كذبات لله لله كانت لله مش لنفسه ولا الهواه ومع ذلك خايف من غضب ربنا طب الناس اللي كانت ماشيه بغضب ربنا وسبحان الله قاعده بالساعات بتكلم ولد في الحرام ساعات ربنا غضبان عليها قاعد على النت بالساعات ربنا غضبان عليه سبحان الله سبحان الله قعد سنوات في عمل يسرق وينهب ويضيع حقوق الناس ربنا غضبان عليه امال ده هيقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى غضب لان ادم عليه الصلاه والسلام اكل من الشجره فاخرج ادم في في في في في اكله واحده في اكله واحده بس يا جماعه ربنا طرد ابليس من الجنه لانه غضب لان ابليس ترك سجده واحده امال الناس اللي مضيعه الصلوات دي هيبقى حالها ايه يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى امر لانه غضب غضب للمراه العفيفه اللي الانسان ده قذفها انه يتجلد 80 جلده امال الانسان اللي لسانه على طول في اعراض الناس غضب الله سبحانه وتعالى من كلمه ومن اكله ومن ترك سجده والله سبحانه وتعالى امر برجم الزاني المحصن اذا ادخل من فرجه قدر الانمله في فرج حرام يا جماعة أمال الناس اللي عايشة في الحرام غضب ربنا عليها قد إيه ده دي حاجات بسيطة كلمة ضاع بسببها سجدة تركها ضاع بسببها يا جماعة خدوا بالكم يا جماعة ننتبه لمثل هذه الأمور طب يا ترى طب يا ترى أنا النهاردة أيقنت خلاص ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليا الآن ماذا أصنع شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وبعدها مباشرة اداك الدليل اداك الشيء اللي ربنا بيه يرفع عنك الغضب صدقني إن الرب الذي يغضب من عبده أو على عبده بسبب ذنب هو رب كريم سرعان ما يرضى على هذا العبد إذا عاد إلى ربه سبحانه وتعالى علشان كده شوف ربنا بيقول إيه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى يعني إيه وليه الآية دي تيجي بعد دي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا الآن غضبت على هذا الإنسان وأصاب هذا الإنسان غضب من الله سبحانه وتعالى عايز ترفع غضب ربنا عنك عايز تطفئ غضب ربنا سبحانه وتعالى عليك قم بسرعة وتوب عملت ذنب اوعى تيأس ما تيأسش كيف تتعامل مع الله إذا غضب عليك ما تيأسش من الذنب قم توب وربنا هيكرمك ما تعملش زي الأولاني اللي علم أن الله قد غضب عليه خلاص يأس وقال خلاص العبادة تعمل لي ايه الطاعة تعمل لي ايه التوبة تعمل لي ايه لا ده تعمل كتير ربنا الذي قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أول كلمة تكلم بها هذا الرب ويدل على كرمه وعفوه ومغفرته لعباده أنه سبحانه وتعالى قال وإني لغفار وجاب غفار هنا بصيغة المبالغة أي كثير المغفرة ليه كثير المغفرة لمين لمن كثرت ذنوبه أو لمن عظمت ذنوبه وإني لغفار يعني مهما كان جرمك مهما كان الذنب مهما كان ذنبك مهما كانت معصيتك ربنا غفار صيغة المبالغة تديك معنيين المعنى الأول معنى الكثرة يعني لو ذنوبك عظيمة جدا ارجع لربنا يرفع الله غضبه عنك وينزل رضاه عليك أو كانت ذنوبك عظيمة جدا كبائر كبائر كبيرة جدا ساعتها برضو ربنا سبحانه وتعالى يرفع غضبه عنك وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الآية دي تدينا ثلاث حاجات تطفئ غضب الرب علينا واحد واحد التوبة اثنين العمل الصالح ثلاثة تسلك طريق الهداية تسلك طريق الهداية في المسجد مع رفقة الخير مع القرآن خماسية الهداية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك يبقى لازم نهتم جدا بهذه المسألة نهتم جدا بهذه المسألة يبقى الذي يطفئ غضب الرب الثلاث حاجات دول طب ايه كمان أربعة كيف تتعامل مع الله إذا غضب عليك عملت مشكلة أو ذنب به ربنا سبحانه وتعالى غضب عليك قم بسرعة وتصدق قم بسرعة وتصدق صدقة في السر لأن كما قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب ربنا لو غضبان عليك قم بسرعة في السر في ملجأ أيتام ادفع مبلغ من المال أيا كان هذا المبلغ كلما كان هذا الأمر في السرية تامة في لا يعلم أحد عن هذه الصدقة شيء حتى لا تعلم الشمال وأنفقت يمينه عندها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الغضب وينزل عليك من خيره سبحانه وتعالى من خيره سبحانه وتعالى كيف تتعامل مع الله إذا غضب أن تلجأ إليه في ولد كان عص جدا لأمه كل شوية تعمل معاه مشكلة وتطرده وهو يطلع بره يلف يلف شوية ويرجع تاني يحط جبهته كده على الباب ويخبط ويقول لها انا اسف اخطأت ما عدتش هعمل كده تاني لحد في مرة اغضبها غضبا شديدا جدا جدا جدا فخدته وطردته فاخذ يطوف في شوارع المدينة اخذ يطوف في شوارع المدينة شارع شارع وبيت بيت لا احد يفتح له بابا وجد بالفعل ان مفيش له اي ملجأ الا هذا البيت فراح على بيته وحط جبهته في الأرض على باب البيت وخبط وقعد يستعطف أمه ويقول لها دورت في الشوارع كلها ما لقيتش مكان ألجأ إليه ماليش حد إلا أنت أنا آسف ما عدتش هعمل كده تاني أنا أعتذر أنا غلطان وأمام هذا الكلام فتحت الأم وأخذت ولدها في حضنها وبكت وبكى الغلام وقالت له ألم أقل لك لا تصنع هذا مرة ثانية ألم أقل لك لا تغضبني فعندها لما رأى أحد العارفين هذا الكلام عرف المعنى ده ولله عز وجل المثل الأعلى إذا ربنا غضب عليك اعمل زي ما عمل هذا الغلام اطرح بابك اطرح جبهتك على باب الملك وقول له يا ملك لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك قول له يا رب ماليش إلا أنت أخطأت اعتذر وتأسف وقول أنا أخطأت أستغفر الله يا رب يا رب اعفو عني اغفر لي صدقني عيش مع المعنى ده اللي أنا عايز أختم بيه حلقة النهاردة لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه روح له حط, حط جبهتك على أعتاب العبودية وقول له يا رب أنا أخطأت وقول له يا رب ما عدتش هعمل كده تاني قول له يا رب أنا تبت ساعتها والله سيرفع الله إذا رأى في قلبك الإخلاص إذا رأى في قلبك الصدق سيرفع الله غضبه عنك ويبدل هذا الغضب بالرضا أحبابي كان النبي يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فلا أبالي معلش نختم في أقل من نص دقيقة هو لو ربنا ابتلاني يبقى غضبان عليا لا مش معنى أنه ابتلاك يبقى غضبان عليك طب أعرف منين أن البلاء ده غضب منه أو رفع درجات بص لو ابتلاك لو ابتلاك وانت على معصية ده غضب لو ابتلاك وانت على طاعة عمره ابدا ما يكون ده غضب ولكن ده رضا من الله سبحانه وتعالى فلو غضب الله عليك الجأ إليه وقل لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة الافتقار إليه وذل التضرع إليه وأن يتقبل منا وأن يرفع عنا غضبه وسخطه وأن يرضى عنا رضاء به ندخل جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطار في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود